أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان حاجة مش معقولة وما يصدقهاش عقل اللي حصل لا يمكن حد يتخيله أبدا ابن الله يموت إزاي ممكن ده يحصل؟ حكاية النهاردة هتكون عن آخر تجربة ليسوع لما كان في بستان جثيماني قبل موته بساعات وقبل قيامته بأيام قليلة والحكاية دي موجودة في الكتاب المقدس في بشارة متى في الفصل 26 وبشارة مرقس الفصل 14 وبشارة لوقا الفصل 22 واللي هيحكي لنا الحكاية هو بطرس وبطرس هو تلميذ من تلاميذ يسوع ال 12 وبسبب شخصية بطرس الحماسية تصرفاته كانت دايما بتسبق فهمه وكان حماسه هو اللي بيقود مشاعره بشكل كبير كان يحب ويكره يحترم ويخاصم يحس ويتكلم بطريقة عاطفية يعني كان شخصية عاطفية حماسته وغيرته هتخليه يحكي لنا من وجهة نظر مختلفة الحكاية اللي هنسمعها دلوقتي في شاهد عيان
اسمي سمعان والرب يسوع المسيح سماني بطرس الاسم ده معناه صخرة وعشان كده كانوا الناس بينادوني سمعان بطرس في الأول كنت فاكر إنه سماني كده عشان شكلي عشان جسمي عشان عضلاتي تقدر تقول عني يعني إني ما بخافش من حاجة شجاع يعني صياد طول اليوم واقف في إيدي شباك الصيد الناس حافظة منظري وأنا واقف على طرف المركب بتحدى البحر والريح وعيشة زي دي وشغلانة زي دي خلتني راجل عفي خشن ويمكن خشن شويتين زيادة زي ما تقول كده ليا هيبة الناس عارفة عني كمان إني كنت مندفع وبنفعل بسرعة لكن اتعلمت بس بصعوبة إزاي أتحكم في نفسي أنا وأخويا أندراوس وعشر رجالة تانيين كنا ماشيين ورا الرب يسوع تلاميذه يعني بنسمع كلامه ونلاحظ كل اللي بيعمله كل يوم بيعدي مع يسوع كنا بنتعلم درس ورا التاني وكنا مبهورين لما يسوع حكالنا عن مواجهته مع الشيطان أربعين يوم فضل الشيطان يحارب يسوع ويجربه الرب يسوع كان جعان عشان الأربعين يوم دول قضاهم صايم ما كلش حاجه
لو انت فعلا ابن الله حول الحجارة دي لعيش وكل كل ليه مش عايز تاكل ولا تشرب ليه
مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله العيش والاكل ممكن يشبعوا الانسان لوقت قصير لكن كلمه الله تشبع روحه للابد
طيب شوف كل مجد العالم وممالكه ملكي انا ها ملكي انا انا هديلك سلطان عليها كلها ما انا ممكن اديها لاي حد لو انا عايز لو سجدت لي ها هخليك رئيس كل العالم ده
مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد
طب لو انت ابن الله اثبت ده ارمي نفسك من هنا ها لو انت فعلا ابنه هيؤمر ملائكته انهم يحموك ويرفعوك على ايديهم ورجلك مش هتلمس الارض وساعتها مفيش حد هيقدر ينكر ان دي معجزه والعالم كله هيقتنع بيك ويعرف انت مين
مكتوب لا تجرب الرب الهك امشي من قدامي
بعد كده الشيطان هرب من قدام يسوع ويسوع حكالنا الحكاية دي عشان نجهز ونستعد للتجارب اللي كنا هنعدي فيها حكالنا وعلمنا إن كلمة الله قوية زي السيف تقدر تغلب بيه أي شر ويسوع اتعود من صغره إنه يحفظ كلمة الله ويخبيها في قلبه عشان يكون مستعد وقت التجارب وأنا أكتر واحد كنت محتاج أتعلم الدرس ده
آه، بطرس أنا أنا عايز أسألك على حاجة هو أنت بيجيلك وقت تبقى فيه ندمان إنك سبت بيتك ومشيت ورا يسوع آه، قصدي يعني آه، هو احنا فعلا هنعيش تلاميذ ليه طول عمرنا هو ده مصيرنا لا يا أندراوس أنا مش ندمان على قراري بالعكس أنا متأكد إن ده القرار الوحيد السليم اللي خدناه طول حياتنا يعني عيلتي بتوحشني صحيح وأصحابي لكن المعجزات اللي شفناها ما يصدقهاش عقل ده معناه يا أندراوس إن إحنا لقينا المسيح مفيش أي حد تاني على وجه الأرض يستاهل نتبعه غيره فعلا مش بسهولة حد يصدق اللي احنا شفناه بعينينا احنا نفسنا ساعات مش بنقدر نصدق اللي عينينا شايفاه عيانين بيشفوا عميان بيشوفوا عرج بيقوم ويمشوا مين يصدق خمس ترغفة وسمكتين أكلوا الألفات الأكل كان بيكتر قدام عينينا وأنا زيك يا بطرس ما عنديش أي شك
البحر كان هادي اول ما طلعنا ايه اللي حصل
اسحبوا المجاديف بسرعة نزل نزل خلي المركب في اتجاه الريح قول لي اسحب المجاديف فضوا المية الحق جنب الشمال حسن
المية ملت المركب كله يا رب
أندراوس روح ناحية السوري الحقوا دوامه اعدل الدفه اعدل الدفه
إيه اللي أنا شايفه على المية ده شبح عفريت استر يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا ما تخافوش انا يسوع انتوا في امان انا هنقذكم وهحميكم يا رب لو انت يسوع امرني اجيلك على الميه تعالى خلي عينك عليا وتعالى
لا لا لا لا أنت اتجننت هتغرق بطرس انت اتجننت البحر هايل البحر هايل ارجع ارجع استنوا استنوا ح- ح- حد شايف اللي انا شايفه ايه ده شايفين شايفين ده ماشي على المية ايه ده ايه ده مش معقول ازاي بطرس واقف كده على المية
شايفين بص يا اندراوس بص يا حنا انا ماشي على الميه انا ماشي على الميه انا بمشي على الميه ايه اللي بيحصل مستحيل
انا ما عنديش مستحيل بس خلي عينك عليا
ايه ده ايه ده ده بط... ده بطرس بيغرق بطرس ده بيغرق خلي بالك الموج عالي قوي هتغرق هتغرق ارمي له الحبل بسرعه يا بطرس البحر هايل ارجع يا بطرس ارجع انا بغرق انا بغرق يا رب يا رب نجيني
بطرس مش قلت لك ما تشيلش عينك من عليا ايمانك فيا هو اللي هيرفعك فوق الموت امسك ايدي انا معاك ومش هسيبك ابدا
استمرت معجزات يسوع اللي كان بيعملها قدام عينينا كنا مبهورين بكل حاجة كان بيعملها وبعد فترة يسوع بعتنا اتنين اتنين عشان نكلم الناس عنه ونعلمهم تعليمه وعملنا كل المعجزات اللي كان المسيح بيعملها كنا مندهشين إن المعجزات دي بتحصل على إيدينا إحنا ورغم كده كان لسه قدامنا حاجات كتير محتاجين نتعلمها لكن مع إرشاد يسوع وصبره علينا كنا كل يوم بنتعلم أكتر ونتغير للأحسن
قصادنا مبارك الآتي باسم الرب مبارك مملكة أبينا داوود الآتية
الناس بتحبك قوي اسمع بيقولوا ايه كل الهتافات دي عشانك انت اخيرا انتصرت الناس عرفوا انك انت البطل بيستقبلوك في المدينه زي الملوك انا انا كنت خايف من دخلتك اورشليم لكن دلوقتي دلوقتي هطير من الفرحه الناس فرحانه بيك قوي
ما تتخدعش يا بطرس باللي انت شايفه دلوقتي كام يوم ونفس الناس دي هيهتفوا ضدي ويطلبوا موتي مستحيل ايه مستحيل ده يحصل الناس بتحبك وهتفضل تحبك وتمشي وراك شايف هم عايزينك تبقى ملكهم أيوة.
بيحبوك زي ما احنا بنحبك انا رايي زي يوحنا كده الناس بتحبك يا يسوع شايف الناس الكتيرة دي يا بطرس قليلين قوي اللي هيفضلوا مخلصين ليا ودول هتكون مسؤوليتهم ان هم يوصلوا رسالتي للعالم لان باب الخلاص هيتفتح قريب لكل الناس كل اللي يآمن مستحيل ازاي الكلام ده الناس كلها بتحبك متشوقين ومتحمسين انهم يتبعوك حتى حتى لو هتعمل ثوره هيكونوا وراك
بطرس يا بطرس انت لسه ما فهمتش انا مش جاي اعمل ثوره ضد الرومان انا جاي اخلص الناس من ذنوبهم وخطاياهم جاي اديهم غفران وحياه ابديه
الشيطان دخل قلب يهوذا يهوذا اللي كان واحد مننا من التلاميذ اللي يسوع اختارهم يهوذا خان المسيح وباعه ب 30 عملة فضة واتفق مع رجال الدين اليهود انه يسلمه لهم في اسرع وقت ممكن بعد العيد الكبير عيد الفصح شفت المسيح بيوطي قدام تلاميذه احنا ويغسل رجلينا كان بيعلمنا ازاي نخدم بعض بتواضع انا حاولت اوقفه واقول له انا ما استحقش ولا اي حد فينا يستحق لكن لكن يسوع اصر انه يغسل رجلينا كلنا لكن قلبي انكسر لما قال
كلكم هتهربوا ومفيش حد فيكم هيكون معايا لما تيجي ساعة موتي عشان مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية مستحيل انا مش هسيبك يا رب لو الكل سابك انا لا انا هكون جنبك ومش هسيبك ابدا بطرس الحقيقة قبل ما الليل يعدي وقبل ما اديك يدا هتنكر ثلاث مرات انك تعرفني لا يا رب اسمح لي إذا الكل سابوك أنا برضو بقولها لك مش هسيبك وهفضل معاك ولو وصلت للموت هموت معاك وهدافع عنك أنا مستحيل أخونك أبدا يا رب احنا بنحبك وهنفضل مخلصين ليك ومستعدين نمشي وراك للسجن انا كمان مستحيل اسيبك يا معلم مستحيل
الرب يسوع عمل حاجة تانية كمان ما فهمناهاش ساعتها طول عمري كنت أكل عشاء الفصح ليلة العيد لكن عشاء الفصح اللي كلناه مع يسوع ساعتها كان مختلف يسوع رفع رغيف الخبز وقال الخبز ده جسمي اللي هينجرح وينضرب وينكسر لأجل خلاص كل البشر
وبعدها رفع يسوع الكاس وقال والكاس دي هي العهد الجديد بدمي اللي هيسيل عشان غفران خطايا كل البشر وبعدها سبحنا ربنا من مزامير داوود النبي
لنا وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذا لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار عج وتجيش مياهها
تعالوا نروح جبل الزيتون احنا لازم نصلي دلوقتي اكتر من اي وقت عدى
مم. شايفين النجوم حلوة ازاي الليلة دي بتلمع في السماء مم. بكرة الجو هيبقى حلو قوي الريح هادية الصيد هيبقى ممتاز أحب أنا الليالي الهادية اللي فيها الجو بيبقى بارد كده إيه رأيك يا معلم فعلا يا بطرس لكن الليلة دي لا هتكون هادية ولا مريحة ابن الإنسان المسيح اللي انتوا آمنتوا بيه هيتقبض عليه يظهر انك ما خدتش بالك من اللي انا قلته النهارده
أنا آسف يا معلم ما تزعلش مني
عارفين الذبايح اللي بتتقدم قربان في الهيكل كل يوم فاضل قربان واحد لازم يتقدم خليكم انتوا هنا اسهروا وصلوا بطرس يعقوب يوحنا تعالوا انتوا معايا حاضر يا رب
اقعدوا هنا وصلوا عشان ما تدخلوش في تجربة وانا هبعد عنكم شوية محتاج اكون لوحدي وانا بصلي يا ابي كاس الالم اللي هشربها كاس مره اذا سمحت اعفيني منها لكن لتكن مشيئتك مش مشيئتي قويني اسند ضعف جسدي عشان اتحمل العذاب ابويا السماوي اسمع دعايا وصلاتي انا بتألم وبتعذب يا ابي انا ابنك صعب عليا اتحمل الاهانه والاساءه واتهامات الزور واللي اصعب من كده اني اشيل ذنوب كل البشر ساعدني حاسس اني شايل
الآب وضع على المسيح كل ذنوب البشر ومعاصيهم شعر بعار الخطية وألمها ومرارتها خطية كل إنسان وكل الأجيال شالها هو ساعتها ما كناش فاهمين لكن بعد كده فهمنا إن المسيح على الصليب نزل عليه سيف العدل الإلهي وهو بريء دفع جزاة كل ذنوب البشر كان حمل تقيل عليه والحزن كسر قلبه رجع لنا ثلاث مرات لكن في كل مرة كان بيلاقينا نايمين
بطرس انت نايم مش قادر تسهر ساعة واحدة معايا أنا عارف إن روحك نشيط لكن الجسم هو اللي ضعيف صلي يا بطرس حاضر حاضر صلي يا عشان ما يسوع.
تدخلش في تجربة مم. هسهر حاضر هسهر واصلي هقوم اسهر هقوم اصلي وانا بصلي تعبت جدا صليت صليت ودعيت كتير لكن ما كنتش قادر اكمل حتى يوحنا ويعقوب ناموا لكن يسوع ناداني انا باسمي وطلب مني اصلي كان متضايق وحزين كان عرقه اول مره اشوف واحد عرقان دم كل مره كان بيجي يصحينا ويطلب مننا نصلي كنت بحس اني اني خجلان عشان النوم كان غالبنا سمعناه بيكرر كلام كتير وهو بيصلي كان بيقول إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وفي آخر مرة صحانا من النوم قال
انتوا لسه نايمين خلاص تلميذي الخاين وصل تلميذي اللي عاش معايا وكلنا وشربنا مع بعض ثلاث سنين بعني بشوية فضة
اسمعوا كده مفيش ولا صوت كل الأصوات سكتت الليلة دي مالها ليلة غريبة كده أنا قلبي مقبوض
يسوع يا معلم في رجاله جايين علينا شايلين مشاعل واسلحه دول شكلهم عساكر نهرب ولا نراجعهم يا يسوع أنا شفتهم إحنا نقدر نغلبهم أنا رأيي نحاربهم احنا مستنيين اوامرك احنا هندافع عنك لاخر كله يقف مكانه احنا معانا اوامر عليا اننا نقبض على الاسم ويسوع مش عايزين دوشه وكلام كتير خلونا ننفذ مهمتنا بدون ما نأذي حد اللي هيقرب هتبحث بطرس سيب السيف بطرس ارجع ارجع
آه! آه، ودي ودي آه، قبضوا عليه قبضوا عليه آه، ودي آه، انت بتعمل انت كمان ها اه
ايه ده ودي رجعت انت عملت ايه مكانها بالظبط تاني معقول ودي رجعت كل يوم كنت قدامكم بعلم في الهيكل وما قبضتوش عليا ودلوقتي جايين عليا في الليل بمشاعل وسلاح انا جاي معاكم بهدوء
أنا فجأة لقيت نفسي بهرب وكل التلاميذ هربوا لكن بعد شوية رجعت ومشيت ورا العساكر من بعيد كنت عايز أكون قريب عشان أشوف إيه اللي هيحصل لكن كنت خايف أقرب قوي لا يقبضوا عليا أنا كمان دماغي كانت عمالة تودي وتجيب كنت مرعوب زي العيل الصغير يسوع يسوع لف وبص لي من بعيد من غير ولا كلمة وعينه جت في عيني وقتها حسيت إني إني اتشليت اتسمرت في مكاني ما عرفتش أعمل إيه شفت بعيني محاكمة يسوع وموته على الصليب وشفته لما قام من القبر منتصر على الموت التجربة الأليمة اللي عدى فيها يسوع وعديت فيها معاه خلقت مني إنسان جديد وحطت حياتي على طريق جديد بقى لي هدف واحد في حياتي الجديدة إن أعرف كل إنسان محبة يسوع أعرف كل إنسان على النجاة والحياة الأبدية اللي الله بيقدمها لينا مجانا لما نآمن بالمسيح
وبعد ما سمعنا الحكاية جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا يسوع جه على الأرض عشان يخلصنا ومات بدلنا وشال على الصليب خطايانا لما بنصدق ونؤمن بيسوع المسيح المخلص لحياتنا بنقبل غفرانه لخطايانا وبنحصل على الحياة الأبدية وكمان روحه يسكن فينا ويساعدنا كل يوم الله عايز علاقتنا بيه تستمر وتنمو كمؤمنين وأهم طريقة للنمو في العلاقة مع الله هي الصلاة كمان لازم نحاول نعيش من غير خطية ولما نغلط ونخطئ في حقه لازم نطلب غفرانه ومهم نصلي عشان يرشدنا كل يوم ولازم كمان نصلي عشان خاطر أحبائنا اللي في عائلتنا وعشان أصدقائنا مهم نقرأ كلمة الله كل يوم ربنا بيكلمنا من خلال كلمته وكلمة الله هتساعدنا عشان إيماننا يكون أقوى يوم بعد يوم وتساعدنا إزاي نعرف نعيش معاه هدعي من قلبي دعاء أرجو إنك تردده معايا بعد ما أخلص إلهي العظيم أشكرك لأنك جيت في حياتي من فضلك ساعدني عشان إيماني بيك يكبر وينمو يوم بعد يوم واديني القوة والحكمة عشان أعيش كل أيامي عشانك ساعدني أتبعك وأمشي وراك كإله وسيد على حياتي بدعي في اسم يسوع آمين
أخطأت إليك أخطأت إليك بإرادتي بمعرفتي وبجهل أيضا أنا أخطأت تاهت خطواتي تاهت خطواتي فردني إليك إليك أنا أخطأت تركت هناك تركت هناك محبتي وطاعتي بجوار ذاتي هناك تركت
دلوقتي تقدر تكرر الدعاء ده معايا وقوله من قلبك إلهي العظيم أشكرك لأنك جيت في حياتي من فضلك ساعدني عشان إيماني بيك يكبر وينمو يوم بعد يوم اديني القوة والحكمة عشان أعيش لك كل أيامي ساعدني أتبعك وأمشي وراك تكون أنت سيد على حياتي أنا بدعي في اسم يسوع آمين